استحاروا بأوصافه الكلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونسترديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله المبعوث لأهل الآفاق المنعوت بتهذيب الأخلاق المعروف بمكارم الأعراق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أخوتي كيف يعيش المسلم بلا قرآن والله تعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن روح كيف يعيش المسلم بلا روح كيف يعيش بلا نور وقد قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا نورا كيف تعيش بلا روح وبلا نور هل ما زلت بعيدا عن القرآن نتدبر ونحاول أن نقترب من هذا الكتاب العظيم في بعض من آياته في الكون في علم الحيوان وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن البصر في الحيوان وفي الإنسان أيضا وقلنا فيما تستخدم هذه الأداة أداة الرؤية قطعة من اللحم والعضلات المتعددة محاطة بشحم ودهون جعلها الله سبحانه وتعالى ترى وتميز الأشخاص وتميز الألوان وتعرف القريب من البعيد زكى الله بصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما زاغ البصر وما طغى يا ترى أبصارنا بتزيغ فين وبتبص وتتجاوز حدودها ازاي هل بتستخدمها في قراءة القرآن والتدبر وطلب العلم ومعرفة الطرق المؤدية إلى الله أم بتستخدمها في التجسس والحسد وما شابه كثير من المراسلات جات لي ان انا احدد تركيب العين من جوه وكل جزء بيعمل ايه ان شاء الله الحلقه دي هتكون بالتفصيل في ذلك ولكن اتحدث عن البصر في القران الحق سبحانه وتعالى يقول وتول عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يبقى القرآن كان سباقا في أن يعرض بعض من أمراض العيون وقد ثبت علميا أن 75% من أسباب العمى هو الكاتاراكت المية البيضة اللي عليه ويليه 25% التانيين بقية الأسباب المياه الزرقاء النزيف الشبكية منزلقة أي ما سبب كان يسبب العمى لكن السبب الأساسي المية البيضة راكب عربية وفي بخار ماء وخلى الإزاز اللي قدامي كله معتم ومش شايف الرؤية فبالتالي الضوء مش قادر انه ينفذ من خلال الزجاج هو ده بالظبط الكاتاراكت او المية البيضة اللي على العين العدسة الشفافة اللي جوه دي اللي هي الجزء الاسود ده الكبير ده يتغطى كله ابيض وبالتالي الضوء ما يقدرش ينفذ الا اذا كان ضوء مركز قوي داخل الشب... العدسه الخفيفه دي الشفافه دي وبالتالي تعكس الضوء ده على الشبكيه فتنطبع الصوره اللي قدامي انا شايف مين انسان ولا حيوان ولا حيطه ولا عربيه الغريب بقى من اسبابها السكر يبقى واحد اذا كان كبير في السن اتنين السكر مرض السكر الصلاة جاش في مرضانا ومرضى المسلمين ليه لان هو ارتفاع الجلوكوز في الدم إلى قدر يعظم على الإنسولين إن هو يجابهه ويقلله بيقلل من نشاط الخلايا يبدأ الخلايا دي تطلع هذه الإفرازات السائل ده يزيد يعمل هذه ال cataract على العين طب ما هو يعقوب كان حزين والحزن والكمد بيطلع الأدرينالين اللي بيزود الجلوكوز اللي بيعمل الآفات دي اللي موجودة في العين وتخليه أبيضت عيناه السواد ده شبه أبيض شوف ربنا بيعبر زولي فهو كظيم كظيم ما طلعش أبدا بثه لحد ولا اشتكى ربنا ولا اشتكى لحد ولا يشتكي المخلوق غير الخالق عز وجل الكظم ده جاء من كظم القربة كظمت القربة يعني قفلتها وبالتالي المية ما خرجتش بره قربة المية كظيم يعني ايه حزنه مقفول عليه ما خرجش إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فالقرآن كان سباقا أن يشير إلى أن هناك أمراض خطيرة في العيون من كثرة الحزن والكمد بس أهم حاجة أنت حزين على إيه من حزين الحزن الشرعي وإلا فالقرآن يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا تحزنش على صفقة راحت أو على واحدة كنت بتحبها وما طلتهاش أو على صفقات أو لا لا لا الحزن عشان الفجر اتأخر الحزن عشان ما قمتش الليل آه يبقى في هم في قلبك كثير من الإشارات القرآنية للبصر في القرآن فإذا برق البصر اندهش يوم القيامة من كثرة ال- ال- المشاهدات نشوف الفيلم ونعلق على تركيب العين من جوه ربنا سبحانه وتعالى خلقها بكيفية معينة ونرجع لحضراتكم نعلق على بعض الآيات اللي اتذكرت عن البصر اتفضلوا معانا ده تشريح تفصيلي للعين من جوه هي دي عين بقرة عين بقرة صاحبنا في المشرحة بدأ بعد ما خد الكورة بتاعت العين اهي بدأ يقطعها نصين عشان يورينا تركيب العين بالظبط هيتضح لينا ان العين كورتين الكرة الأمامية اللي احنا شايفينها دي اللي احنا بنشوفها من عينينا اللي هي النن والبياض بتاع العين والكرة الخلفية اللي فيها العضلات كأنها يعني ايه طاقيتين انت لزقتهم في بعض هي دي العين بتاعتنا بالتفصيل كده ب- بسهولة هو عمال دلوقتي يقطعها نصين اهو كأنه بيقطع كورة عادية هيقسمها نصين اهو زي ما حضراتكم شايفين الجزء اللي بره الشفاف اللي بيشوف والجزء الداخلي اللي في العصب اهو بدأ يشاور لك الغشاء الداخلي للشبكية ودي القزحية طبعا ده شرح بالراحة كده لغاية لما نخش بالتفصيل دلوقتي اهو هو بيسميها القبعة الأمامية دي القبعة الأمامية اللي هي فيها القرنية فيها العدسة وفي القبعة الخلفية اللي فيها العضلات وبدأ يقطعها إلى أجزاء القبعة الخلفية اهي اللي فيها العضلات والعصب البصري ودي القبعة الأمامية اللي الجزء اللي بيشوف اللي هو ظاهر من العين بتاعتنا وهيبدأ بقى يعمل لك المكونات الداخلية للعين بعد ما تم التشريح استجابة للسادة المشاهدين هنعرض بالراحة بقى اهو كل حاجة في العين بتعمل ايه اول حاجة القبعة الامامية للعين ودي القبعة الخلفية بالراحة اهو بالايه بالبطء اهو القبعة الامامية تتكون من اربع حاجات قرنية والخلط المائي والجسم البلوري مكتوب ده بحركه على اليمين اهو والخلط الزجاجي طبعا ده بالعربي والا ممكن نقول ال vitreous humor وال cornea وال pupil و... لكن احنا خلينا ايه باللغه العربيه طب عشان نفهم اكتر نعمل ايه وظيفه كل حاجه بقى بالراحه ادي العين اهي قدامنا اهو نمسك القبعه الخلفيه الاول بيكون القبعه الخلفيه من منطقه الصلبه المنطقه السميكه دي وهي المسؤوله عن تحريك العين العضلات دي كلها تحرك العين دي المنطقه اللي بره وبعد كده الطبقه الثانيه اسمها منطقه المشيميه او مشيمه العين وده غشاء رقيق بيكون الغرفه المظلمه اللي داخل العين وبرضه مسؤول عن تغذيه الطبقه بتاعت الشبكيه اللي هي رقم ثلاثة احنا كده دلوقتي في القبعه الخلفيه الجزء اللي ورا الصلبه والمشيمة والشبكية الشبكية للأعصاب اللي انتوا شايفينها دي اللي بتبطن الجزء الخلفي للعين ودي المسؤولة عن الإحساس يعني الضوء بينزل لها تنقله للمخ عن طريق العصب البصري وبالتالي الإنسان يقدر يشوف إيه اللي قدامه أو الحيوان كذلك هيبدأ بقى يعرض حاجة اسمها الجسم الهدبي وده حول حدسة العين العدسة العين اللي على شمالكم دي قدامها جسم هدبي مسؤول عن ايه عضلات بتبقى دائرية ح- حوالين العدسة دي يعني العدسة والجسم الهدبي والعضلات التلاتة مسؤولين عن توزيع الضوء مجرد ما اتاخد الضوء يتم توزيعه اهو الجزء الملون ده اللي قدامنا اللي هو بيلون العين ده عينه خضراء وده عينه زرقاء ده عينه ده اسمه القزحيه بتتواجد بين الغرفه اللي قدام اللي هي المنوره دي والغرفه الخلفيه اسمها القزحيه اهي الزرقاء دي اما اللي في النص ده بيسموه انسان العين اللي هو الشعاع نزل عليه الاسود ده اسمه انسان العين اللي بيكبر وبيضيق على حسب مساحه الضوء لما نيجي نختبر واحد ربنا يديكوا الصحة في عافية وفي طاعة الله واحد مات بنقرب ضوء أو نار من عينه لو دي ما ضيقتش نعرف انه مات فعلا لان العضلات دي خلاص ماتت فبالتالي ما بتتأثرش بأي ضوء ودي علامة مميزة للفرق بين الموت والحياة بيوريك ان القرنية الجزء الأمامي الشفاف ده وبيشكل حوالي سدس المنطقة القدامانية ودي اللي بيستقبل ويجمع الضوء ويحطه في بؤرة مركزة شوف العين من بره اهو وبعد كده منطقة الملتحمة غشاء رقيق يبقى حوالين العدسة تحت الجفون اهو ده عشان يرطب العين ترطيب العين لانها طول النهار مفتوحة الضوء بتبربش في لحظة لو جفت تبقى مشكلة يبقى في حاجات تحافظ على درجة حرارة العين مهما ارتفع درجة حرارة الإنسان درجة حرارة العين ثابتة حوالي سبع درجات وكلي واشربي ايه وقري عينا لأن برود العين دلالة على أن الإنسان في حالة طيبة وفي حالة هادية قري جاء من القر اللي هو البرد فالعين درجة حرارتها باردة حتى لو كان درجة حرارة الجسم أو درجة حرارة الجو عالية العين بتحتفظ ببرودها زائد بتحتفظ بالسوائل اللي فيها في بقى حاجة اسمها السائل الزجاجي اللي هي المادة الشفافة الجيلاتينية شوف ربنا خلق كام حاجة عشان الكرة الصغيرة دي ده بيحافظ على تركيبة العين داخليا وعلى نقل المواد الغذائية للجسم الهدبي اللي على اليمين ده وللشبكية هذا السائل الداخلي السائل ده المفروض انه ما يزيدش يبقى في تصريف عشان كده ربنا خلقنا البكاء البكاء ده مهم جدا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستعيذ من عين لا تدمع لان انت لو ما عيطتش في حاجه اسمها ال intraocular pressure او الضغط الداخلي جوه العين لو زاد يعرضك لمشاكل ويعرضك لنزيف بس نبكي من خشيه الله من تدبر القران ما نبكيش عشان الايه الممثل مات في ال- في الفيلم في دموع بتبقى دموع غريبة نبكي اليتيم نبكي لحال الأمة نبكي في قيام الليل أو دموع في المخرج بيقول دموع التماسيح صح يا أستاذ ياسر دموع التماسيح الناس اللي بتتأثر في غير ذكر الله لكن الدموع الحقيقية اللي النبي عليه السلام ذكرها وقال عين بكت من خشية الله عينان لا تمسهما النار أهو عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله شوف الناس كلها بتنام ملء جفونها وفي ناس سهرانة على راحتنا المؤسسة العسكرية مثلا والجيش كله سهران للدولة ربنا يثبتهم ويعينهم على هذه المهمة كذلك عين بكت من خشية الله وانت بتقرا في المصحف تبكي وتعلم ان هذه الدموع امسح بها جسمك لأن لا يمكن أبدا تمسك النار طالما حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري حديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله في ظله آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قلت لكم المرة اللي فاتت تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون بيجيب لك اهو التركيبات مرة أخرى بيعيدها لك إن كل تركيبة ليها وظيفة إنسان العين الأسود اللي قدام ده ليه حاجة الكورة نفسها قزحية ليها حاجة القرنية اللي جوه ليها حاجة العدسة ليها حاجة الصلبة ليها حاجة المشيمية ليها حاجة الشبكية ليها حاجة الكورة الخارجية من بره ليها مجموعة العضلات الجسم البلوري والخلط الزجاجي والقرنية ليها- كل حاجة ليها وظيفة ولذلك الحديث اللي حضراتكم تعرفوه يمكن بعض العلماء يتكلم فيه لكن معناه صحيح الراجل اللي عبد ربنا ألف سنة آه، ألف شهر ألف شهر عبادته بس عبد عبد سنين سنين بيعبد ربنا تدخل الجنة برحمتي لا أدخل الجنة بعملي ها ها خلاص نوزن بس نعمة العين نعمة البصر اللي ربنا اداها لك نوزنها حطها في الميزان وعملك على مدار سنين من صيام وقيام ليل وصدقات وبر والدين وصلة الرحم عملك انت في ميزان فطاشت طاشت ميزان عمله كله امام نعمة البصر فقط نعمة الصغار اللي احنا بنستعرضها النهاردة دي سواء في الانسان او في الحيوانات نعمة البصر لا يعادلها نعمة لو اتحطت في الميزان ولذلك دايما احنا دايما نستعرض ان يكون عندنا ثلاث حاجات في اوامر تقوم بيها وفي نواهي ما تعملهاش وفي حاجه ثالثه اسمها النعم لازم تشكر طب دي واحده من نعم ربنا اسمها نعمه البصر بس لو جاب شويه ميه بيضه وتحط قدام مش هتشوف الدنيا قدامك فضلا بقى عن يحصل نزيف في العين او التهابات مزمنه او آه، آه، مشاكل الشبكيه وتخش في قصص تانية بقى وعمليات والليزر ونضاره لكن احنا بنشوف بيها أنصح نفسي وإياكم ألا نرى بها إلا الخير الفيلم ده عايز يثبت لك إن في حاجات أنت مش شايفها ربنا ذكر إيه في القرآن في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون أنت شايف إنها فراولة لكن قرب كده من الفراولة من جوه أنت شايف من بره إن دي فراولة حمراء إيه لو أنت دخلت في الفراولة من جوه هتلاقي مجموعة فطريات ومجموعة حشرات ومجموعة نباتات على الفراولة اللي احنا بناكلها انت لو بصيت لإيدك إيدك بس الميكروبات وكم الميكروبات اللي موجود في إيدك والديدان اللي, بت- اللي عايشة عليها وانت غاسل إيدك بالصابونة ونظيفة هشوف القطة القطة بتتفرج زينا زيها برضو عادي جدا شايفة العملية ان ده تلفزيون لكن هي مش شايفه الحشرات اللي طالعه دي عينيها دي اللي قدامكم هي مش شايفه الحشرات الحشرات دي اتكبرت اكتر من مليون مره بالميكروسكوب هي مش شايفه هي شايفه العصايه عاديه لكن الحشره دي نمنمه صغيره قوي انت مش شايفها وشايف ان الكبيرته اللي انت بتغطى بيها او البطانيه انت شايفها عادي لكن هي وانا وانت شايفينها عادي هي نفس الكلام اهو شويه هوا دخلوا هوا دخل انا وانت شايفين الهوا ده عادي ما فيهوش حاجه لكن لو كبرنا ذرات الهوا دي هنلاقي حاجات غريبه قوي داخله علينا كائنات ربنا خلقها سبحانه وتعالى وفطريات وبكتيريا وحشرات وعناكب صغيره كل ده داخل مع الهوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هو ده الهباء المنثور اللي هو لما اشعه الشمس تخش من شباكك وتلاقي الضوء نازل كده وفي فتل صغيره كده وذرات صغيره بتتحرك هو ده الهباء المنثور ليس له وزن وانت مش شايفه فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون عينك عمال تقول انا شايفه الطيار نفسه في الطياره ما يقدرش يبص الا عن طريق الرادار في حاجات ما يقدرش يعني الاهداف اللي تحت هو مش شايفها الطيار العسكري ده لازم الرادار يقول له هنا في هدف اضربه اهو خلاص لكن الطائر ده ممكن يكون شايف عن الطيار اهو الطياره بت... بتطير وطائر الألباتروس ممكن يقعد ثلاث اشهر في الجو اكل شارب نايم ما ينزلش خالص اهو هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه لا بيمون ولا محتاج طياره تمونه في الجو ولا محتاج ينزل ترانزيت ولا حاجه اما الطياره اللي اخترعها الانسان محتاج حاجات كتير عشان تقول له خلي بالك ومحتاج برج الملاح اللي قاعد على البرج اللي لازم يتصل بيه لو انقطع اتصاله بالبرج فيها مشكله لان ممكن يتخبط في طيارات تانية لان السما دي غير ما احنا فاهمين السما او السحاب الجو بتاعنا متقسم الى زونه يعني محطات طبقات الطياره دي بتطير في الزونه دي والطياره دي في طياره مدنيه فوقيها فلازم يكون على اتصال بالبرج عشان الطيار يعرف هو على قد ارتفاع بالظبط لو نزل يمكن يخبط في طياره تانية لو طلع يخبط في طياره تانية كل ده تثبت لنا ان نعمه البصر بتاعتنا قاصره جدا قاصره جدا الحيوانات ربنا رزقها بنعمه البصر ولكنها مختلفه فنجد مثلا التمساح يفتح عينه بعد فتره ويبص بصه واحده تعالوا نشوف مثلا الفرق بين بصر الأسد وبصر الزيبرا أو الحمار المخطط اللي ربنا ذكره في القرآن في سورة المدثر قال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قسورة اللي هو الأسد هو الأسد بيشوفه إزاي أولا الأسد الغضنفر السبع الجامد ده بيشوف حاجتين أبيض وأسود ما بيشوفش الوان زينا اهو انا جايب لكم الطريقه اللي هو هو شايف بيها الحمار ازاي هو ابيض واسود ما عندوش الوان زينا لكن احنا بنص القران بنت... نقدر نشوف الالوان بدليل واختلاف السنتكم والوانكم واختلاف الوانكم والسنتكم في سوره الروم وقال بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين يبقى انا بقدر اميز ان ده اصفر ودرجات الاصفر انه فائع او انه برتقاني شوفوا الاسد ماشي ازاي ما بين السافانا وهو لونه اصفر فبيتخفى فيها ويصطاد في حاجتين ساعه الفجر الصبح عشان الضوء الزبره ممكن ما يشوفوش وقبل قبل اخر ضوء اللي هو بعد تلت ساعه قبل تلت ساعه من اذان المغرب ده بيسموه اخر ضوء ويبدا بقى يشوف الحمار الوحشي ويبدا يجري وراه والحمار نفس الكلام شايفه كده برضه بس الرؤية عند الحمار يمكن تستغربوا أشد من الرؤية عند الأسد ولكن القدر ربنا سبحانه وتعالى كتبه الحمار ده ضعيف شوية بيجري ناحيته شوية عشان هذا الأسد يتغذى وإلا لو الأسد ما لقاش الحمر هيجي ياكل البني آدمين فربنا عامل توازن بيئي وده بقى النسر شوف بقى من على بعد احنا لسه جايبين الطيار بيشوف بالرادار بس ما يقدرش يبص لان احنا عندنا شروط الرؤيه كذا حاجه الضوء الكافي الطول الكافي للرؤيه طول الموجه المده الكافيه دي اربع شروط عشان تشوف حاجه شوف بقى النسر من فين من فوق جبل من فوق شجره عاليه يقدر يشوف بشكل ثاقب الارنب اللي في لسه في يعني خرج من الجحر وماشي وسط ال... الغابات وسط الصخور وبيحاول الارنب انه يتخفى شوف النسر يبص ازاي والجوارح من الطيور وصاحبنا ده مجرد ما يجي له شويه ارهاق يقول لك انا مش شايف قدامي ويحتاج بقى نظاره ويحتاج يبص على الميكروسكوب عشان يقدر يشوف الكائنات الدقيقة البسيطة لأن عين الإنسان ما تشوفش أكتر من طول موجي 4 من 10 ل 8 من 10 مايكرون لو أكتر من كده ما يقدرش يشوف ولذلك أنا وأنتم ما نقدرش نشوف الكواكب السيارة إلا بالتلسكوب ما نقدرش نشوف الذرة وأنا ماشي كده ما نقدرش نشوف ذرات الهيليوم ذرات الكالسيوم ذرات الزنك إلا بالميكروسكوب الالكتروني اذا تكبر بقى مليارات المرات وما بيحاولوا ان هم يخلونا نشوف الذره شوية إرهاق يبان تحت العين تبان هالة سودة كده يقول لك ده بقاله فترة سهر بيسهر كتير ربنا مدحهم في القرآن ولكن بيسهروا ليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون آه، ادي ت- تشريح العين من جوه اهو اللي على اليمين اهو الجزء الكرة الأمامية اللي شفناها في العين واللي على الشمال شبكة الأعصاب والشرايين اللي بتغذيها والعصب البصري خارج منها اهو واصل للمخ عشان ينقل الصورة دي ايه تعالوا نتأمل في سورة النمل لما قال قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به يعني عرش بالقيس قبل أن يرتد إليك طرفك يبقى احنا عندنا لمح البصر وعندنا كلمح البصر وعندنا أو هو أقرب أشد من لمح البصر يبقى كده درجات الرؤية في القرآن أو سرعات الضوء في القرآن اتذكرت بس محدش بيتدبر يبقى هو كان شايف الكرسي وهو قاعد مع سليمان ايا كان هو بقى كان انس كان جن على حسب التفاسير ما بتقول المهم انه عنده علم هذا العلم خلى عنده رؤية ثاقبة انتوا عارفين حديث بتاع سيدنا عمر لما كان بيخطب وبعدين نادى على سارية قال يا سارية الجبل وإن كان بعض العلماء تكلموا قالوا هذا الحديث ضعيف لكن إن معناه صحيح إن فيه اتقوا نور المؤمن فإنه يرى بنور الله تقوا بصيرة المؤمن يرى بنور الله لدرجة العلماء قالوا إن فيه جزء في المخ ده حقيقة علمية يستطيع انه يجيب لك الرؤية على بعد حتى مسيرة ثلاث ايام لو عندك صفاء ذهني في المخ نتيجة طاعة الله تقدر تشوف شوف هنا عمل الوان الاختبار اللي دايما كانوا يعملوه للناس اللي بيحبوا يسافروا او يروحوا اي وظيفه او بتاع يقول لك اه ده عنده عمى الوان مش قادر يحدد الثلاثه من الثمانيه من الخمسه هو الالوان دي جايه منين الاول لازم نسال نفسنا اللون الابيض ده جه منين والاسود اللون الابيض معناها الاشعه نزلت عليه عكسها كلها فيبان لك ان ده ابيض اما اللون الاسود امتصها كلها فتشوف انه اسود زي الجاكيت اللي أنا لابسه ده لكن الاحمر مثلا بشوفه ازاي احمر وده اخضر وده اصفر معناها عكس كل الالوان امتص كل الالوان ما عدا اللون اللي يتناسب مع الاحمر طول الموجي ده فبالتالي انت شفت التفاحه احمر مع حمراء المنظر اخضر يبقى امتص كل الاشعه ما عدا اللي خاصه بالاخضر وبالتالي شفت انها اخضر لكن الكلام ده في الواقع في الحقيقه ان انا بميز الالوان في ناس ما عندهاش الحته دي طيب لو نزلت بقى انا او اللي ما عندوش الحته دي نزلنا في البحر في الظلمات تحت هل ممكن نشوف الخياره الخضراء او التفاحه الحمراء او الموزه الصفراء نقدر نشوف هل القرآن تكلم عليها؟ آه إذا أخرج يده ظلمات بعضها فوق بعض شوف, شوف الملك في سورة النور يقول إيه؟ حبوا القرآن حبوه سفيان الثوري بيقول والله لو تفرغتم لكتاب ربكم لوجدتم حل ل- وشفاء لجميع المشاكل بس الناس مش فاضية إلا برحم ربي قرآن ظلمات بعضها فوق بعض شوف الملك يقول ايه اذا اخرج يده لم يكد يراها وقد ثبت فعلا ان البحر درجات في اللون لو نزلت 20 متر اللون الاحمر انتهى تفضل تشوف الاحمر لغايه لما تنزل بعد 20 متر خلاص مفيش احمر اللون راح تشوفه حاجه تانية مع ان هي هي عينك اذا نزلت 40 متر البرتقال انتهى يعني لو في برتقانه معاك تقعد تشوفها لغايه 40 متر بعد 40 متر ما بقتش برتقانه اللون اختلف خالص رغم ان البرتقانه هي البرتقانه لو نزلت 80 متر الاصفر 100 متر الاخضر 120 البنفسجي 100 لغايه لما تخلص الالوان كلها يبقى لما القران يتكلم عن الالوان الملك يعلم انك تستطيع تحدد الالوان نظرك مش زي نظر الحيوانات الحيوانات ابيض يسود اغلبها لكن احنا شوف هنا شوف العملية الجميلة دي هو بيحاول يعمل ايه بقى دلوقتي بيحاول انه يصلح القرنية شوف حاجة بسيطة ربنا خلقها في العين مجرد العطب يصيبها العين كلها تصاب بالشلل حاجة بسيطة رحت مع واحد مرة زميلنا دخل في عينه رايش حاجة زي ميتالز كده حاجة معدنية وهو شغال دخلت جوه العين شغلانه بقى عند الدكتور ويقعد يفتح العين ويكبر العين ويجيب المكبر الالكتروني ويقعد يحدد الجسم فين وهنشوفه ان شاء الله النهارده ويروح شايل هذا الجسم اللي دخل جوه العين وبعد كده قافل مكان الجرح بالليزر شغلانه عالم العين ده وجراحات العيون ويمكن اول مره تسمعوا هذا الكلام ان اعلى طبيب في العالم طبيب العيون اعلى ارقى طبيب في العالم طبيب العيون ثم طبيب الاسنان التصنيف ده امريكي يعني ثم طبيب بيطري اعلى طبيب في العالم طبيب العيون ويمكن من اعلى التخصصات لما يخش كليه الطب افضل دكتور بيبقى التخصص العيون مش اي حد يخش هذا التخصص ليه مركب اهو عضو اهو شويه انسجه ربنا سبحانه وتعالى عملها بقى فيها تخصصات وماجستير ودكتوراه وعلماء وتنكسر اكتافهم تنكسر اعناقهم وما يخلصوش بس الجزء ده ربنا خلقه ازاي ويحاول يحاكيه ما يقدرش يحاكيه يحاول يحط عدسات عدسات تتعب وتبوظ لكن خلق الله ابدا لا يستطيع احد ان يقوم بمحاكاته اذا اخرج يده لم يكد يراها بخاف قوي لما بقرا في الفجر بسوره القيامه فاذا برق البصر تخيلوا كده يوم القيامه او حتى ساعه الاحتضار لان من مات فقد قامت قيامته بيبقى شايف حاجات قدامك الملائكه عمرك ما شفتهم انت ما تشوفهمش دلوقتي تشوفهم الشيطان اللي عمال يغويك بقاله سنين شفته والدك ووالدتك اللي ماتوا بقالهم سنين شايفهم ولادك شايفهم تاني الدنيا كلها شايفها جنه نار دايما يجيب السمع قبل البصر لكن يوم القيامه ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا سوره السجده نعمل صالحا أبصرنا وسمعنا البصر الأول بقى لأن المشاهدات رهيبة يوم رهيب عصيب أسأل أن يرحمنا وندخلنا الفردوس الأعلى بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب فشوف الملك يعبر إيه برق بكسر الراء برق البصر يعني اندهش واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا وفي صورة إبراهيم هذا سورة الأنبياء سورة إبراهيم الجزء الأخير من سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار شاخصة يعني النن ده ما يرتدش كده من كتر هول الموقف يقول لك أنا بقيت متسمر مكاني مش عارف في إيه ذهلت أو الذهول بقى يبقى أشد لما بتعاين هذه الآيات يوم القيامة شاخصة أبصار الذين كفروا تشخص فيه الأبصار وإيه تاني وفي سورة نون القلم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ساق من سقان العرش أو ساق من سقان الله على اختلاف التفاسير من هول ما, يش... ما يرون ساق عظيمة للملك سبحانه وتعالى اللي بيصلي بس هو اللي هيسجد وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون والله قال مجاهد وكثير من أئمة التفسير الصحابة والتابعين قال هم الذين يتخلفون عن الجماعات الصلوات الخمس حي على الصلاة خمس مرات عنده سخن وبارد وصحته كويسة وبيشوف وما ينزلش مشكلة انت كده عندك مشكلة إلا إذا كان في عذر شرعي رهيب بقى لكن لو جات لك شغلانة مش بتنزل بتنزل يبقى لازم تنزل لأن ربنا يعلم سعتك أنا بتكلم عن الرجال النساء يصلوا في البيت ولكن إذا أرادوا المسجد خلاص إذا أمنت الفتنة خلاص لا تمنعوا إماء الله مساجد الله شوف شوف الآية خاشعة أبصارهم ما يقدرش يرفع عينه بقى هنا ولا يقدر يسجد ما هو ما سجدش في الدنيا جاي تسجد هنا يلاقي را- ظهره حته واحده كده لانه ما تناش ظهره لله ما خشعش بصره لله خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله رهق تغطيه شوف في ايه تانية في سوره يونس كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمه اما التانيين بقى الفريق الصالح ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله خلاص هنا عمليه من عمليات الليزر المتقدمه انه بيعالج فيها بعض الامراض اللي اصابت القزحيه والعدسه بتاعه العين بيقدر انه يتدخل بالليزر ويصلح هذا العطب ويمكن زي ما قلت لكم 75% من مشاكل العين من الكاتاراكت او الميه البيضاء شوف هنا بيخيط ازاي عمليه جراحيه كامله بيخيط جرح في العين شوف دقه الطبيب في انه يعالج حاجه بسيطه جدا اختلت بس بتخلي حياه الانسان جحيم وعملت نزيف على الشمال اهو بعض من ال- ال- الشرايين الصغيره والكابيلاريز او الشعرات الدمويه شوف حاجه بسيطه جدا ممكن تيجي في هذه العين احذر وانت بتنظر لمحارم الله ان ربنا مطلع عليك احذر وان يقدر يسلب منك هذه النعمه نعمه البصر غض بصرك قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ليه يا رب ذلك ازكى لهم لان البصر بيدخل مباشره هذه الصوره للقلب فتنطبع في القلب فما ينساهاش العبد ما تنساهاش حتى لو نسيت الم- الموقف ده خلص تقعد تتذكر هذه المرأة وتأثر عليك انت نفسيا ما تستطيعش الزواج تعمل لك مشاكل طبية داخلية فربنا أرحم ليك وعليك من أمك بيقول لك ذلك أزكى لهم ده أفضل لك ده أحسن لك تشتكيش من فتنة النساء وانت طالق بصرك ليل نهار تشتكي ليه بقى ما هو انت خالفت الهدي وخالفت الأوامر يغضوا من أبصارهم ليه ما قالش يغضوا أبصارهم لأن لازم نحتك لازم نجيب طلبات نروح السوق نشوف آه، شغلنا خدماتنا فلازم عينك هتيجي ولذلك بعض علماء التفسير ذهب ان كلمه خائنه الاعين يعني يعلم النظره الاولى بتاعتك عشان في ناس تقول لك انا باخد النظره الاولى والتانيه عليا ماشي ما الاولى ما انت هتطول في الاولى هتقعد ساعه تاخد الاولى خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال ابن عباس هو الرجل يريد أن ينظر إلى عورات المرأة فلا يمنعه إلا وجود الناس لو الناس مشيت يبص براحته خائنة الأعين وما تخفي الصدور احذر هذه النعمة الجميلة اقرأ قرآن وعيط وابكي لل- لحال الأمة قول يا رب اهديني وابكي بالليل والله العظيم يمكن انا عامل ابحاث كثيره سلسله اسمها فوائد التعاطي واضرار المخالفات ايه هي فوائد البكاء ده للعين بيعمل ايه للعين في حاجه اسمها اللايزوزايم وفوائد مناعيه وبيقلل الضغط الداخلي بتاعها وبيزود من قتل الميكروبات الضاره لكن لو عين فضت سنين كده لا بيدمع ولا بيبكي ولا بيقرا قران ولا بيسجد ولا سبحان الملك يمكن استنبطت من الآية الكريمة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم إن السجود يقوي البصر تاني السجود وإطالة السجود يقوي البصر أما الخواجات بقى الغير المسلمين فبيلجأوا بقى للقطرة يحط قطرة يمكن عين تبقى حلوة وبعدين تبص تاني يوم يروح للدكتور يقول له هنضطر نعمل لك عملية جراحية احنا بقى البصر بتاعنا يقوى بالنظر الى القرآن يقوى بالنظر الى الوالدين وبرهم يقوى بالسجود وإطالة السجود لا مانع من الطب ناخد بالأسباب ولكن عندنا أسباب روحية قوية جدا واسجد واقترب بيحاول اهو يعمل له عملية يقول له ما تخافش هنعمل لك عملية بسيطة ونشيل لك وبعد شهور هو بيقول انا بقيت كويس بس لازم البس نظاره ولازم اعمل معرفش ايه عشان خاطر اشوف انا الحمد لله بقيت أش- اشوف كويس ما كنتش بشوف عن عن بعد وبقى يلعب كمان ال- البيسبول وبيجري وبقى تمام طبعا بعد ما قعد شهور عديدة متضايق قوي لهذه النعمة انها بدأت تتسلب منه امال بقى الاعمى خالص اه وانتوا عارفين سورة كاملة في القرآن اسمها سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وفي سورة آه، الأحزاب أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت من كتر ما هم خايفين من كتر ما هم مرعوبين إن في جهاد وفي معركة منافقين طبعا شوف رو- القرآن عبر إزاي تدور أعينهم النن رايح جاي رايح جاي حركات مضطربة خايف فجسمه ثابت وخايف ان الرسول يقول له عليه الصلاه والسلام تعالى عشان تجاهد معانا وخلاص ما هو هيموت شوف ربنا عبر عنها ازاي تدور اعينه كالذي يغشى عليه من الموت سبحان الملك تاملوا في هذه الاشارات القرانيه تامل كتير من الخواجات حياتهم طبعا الكمبيوتر ونخلي بالنا من اطفالنا ما يقربوش قوي من التلفزيون اكتر من 3 متر يعني المفروض يكون ابعد من كده لكن ما يقعدش مثلا على بعد متر او مترين البصر يروح او الشاشه بتاعت الكمبيوتر تكون معالجه بطريقه معينه بحيث الاشعه ما تطلعش على العين تاثر عليها اطفالنا ليل نهار بيلعبوا وعينهم في الشاشات هذه الحاسه بتسلب منهم يجي على 40 و45 مش قادر وبالليل ما يقدرش يشوف خالص في حاجه اسمها ال- الرؤيه الليليه وفي ال dim light اللي هو ساعة ما خلاص بقى المغرب فاضل له حاجة بسيطة آخر ضوء اختبار الحقيقي بقى للرؤية إنك تشوف في التوقيت ده أو لما النور بيقطع ومرة واحدة يجي في ناس تحط إيدها على عينيها كده ليه ما هو كمية من الضوء جت مرة واحدة اللي يشوف بسرعة في اللحظة دي أول ما النور يقطع ويجي تاني اللي يبدأ يشوف بسرعة ده عنده الإبصار جيد وده ناتج عن مركب اسمه الريدوبسين اللي بينتجه فيتامين ربنا خلقه لنا في اكلنا اللي هو فيتامين اي اللي هو موجود في الجزر عشان كده قالوا الجزر يقوي النظر وموجود في الورقيات الخضره جرجير والفجل وكثير من الخضروات موجود فيها فيتامين اي وموجود في اللحوم وموجود في الاسماك عشان كده نهتم قوي بطبق السلطه واللحوم سواء سمك او لحم او فراخ عشان اولادنا في مرحله النمو الفيتامين ده يكون موجود فيأثر على النظر بتاعهم بالايجاب ويدي نظر جيد. ال- ال- الرموش دي بقى ما حدش فكر في الشعر ده شعر الرموش دي الشعر اللي فوق ده ليه ما هوش سميك قوي زي شعر راسك؟ لانه لو شعر راسك وبدا ينمو هيخش جوه العين شوف دي عمليه ازاله معدن جوه العين اهو معدن شوف المعدن ده دخل جوه العين والراجل مش قادر ينام طالما المعدن ده موجود في افرازات وفي دايما بح- اهو شالها وخلاص عمليه كامله اهي شال المعدن اللي جوه العين وهيبدا بقى يعالج الجزء او الجرح الصغير اللي عمله المعدن ده او الرايش ده او البارتكلز اللي دخلت دي ودي دايما بيبقى في الناس اللي شغالين في المصانع اللي فيها المعادن الثقيله والاتربه الشديده دايما يشتكوا في عينيهم من هذا الريش ويمكن بيشيلوا شبه دوري كل شهر او كل شهرين اهو يقول لك شوف اكتر عمليات عندنا اوفثالمولوجي يعني علم البصر اهو جايبها لك جرافيك يديله الاول الحاجه اللي تعمل مدريازس او توسع حدقه العين عشان يقدر يشوف وبعد كده يبدأ يحط الأجهزة اللي تثبت له المكان اللي هيشتغل فيه بالليزر وبعد كده يبدأ يشوف بقى العدسة فيها ايه إذا كانت عملية كاتاراكت أو مية بيضة تستغرقش منه أكتر من عشر دقايق يقدر يشيل هذا السائل ويحط عدسة جديدة غير العدسة اللي كانت موجودة كأنك بتغير بالظبط الإزاز بتاع عربيتك أو بتمسحه من الغبار فتقدر تشوف لأن الضوء هيبدأ يخترق خلاص مبروك عشر دقايق ويعمل غيار يوم أو يومين ويقوم زي الفل الإنسان أو الحيوان اللي عايزين نعمله هذه العملية ممكن بعض الحيوانات الغالية بعض الحصانة اللي تبقى بتوصل ثمنها 100000 دولار وبتوصل مليون جنيه الحصانة العربية نعمل لها العمليات دي شوف بقى الإنسان اللي ما يقدرش يشوف بالليل القطة بقى تشوف بالليل زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت فركبوا للقطط والكلاب حاجات يعرفوها بيها حاجات تنور بالليل زي ما السبحة كده بتنور بالليل فوسفورية كده فركبوا للقطط والكلاب رابطات عنق يعرف بيها ده الكلب بتاعه بيتحرك بداخل المنزل وتنور بالليل زي ما حضراتكم شايفين كده فيقدر يعرف بيها مكان القطة فين الكلب أعزكم الله نايم فين لأنه ما يقدرش في الضلمة بالليل يحدد مكانهم وطبعا ليها استخدامات أخرى أو تنور له فيعرف خصوصا إذا كان القط أسود أو الكلب أسود ما يقدرش يحدد مكانه بالليل وهو قايم فيقدر يبقى عارف ده الكلب بتاعه أو ده القط بتاعه انتوا عارفين ان القطه درجه ابصارها ست مرات قدر الانسان الجبل يشوف بالليل ويشوف بالنهار الجبل ولذلك يقال اهدى من بعير مثل عبد العرب زمان يعني فلان ده يعرف دروب الصحراء ويبص بالليل زي بالنهار اكتر من البعير يعني اكتر من الجبل بتحب تمدح انسان عنده بصيره وبصر نافذ ويقدر يمشي في الصحراء بالليل تقول فلان ده اهدى من بعير ويقال أيضا أبصر من هدهد لأن هدهد سليمان شافها من على بعد شاف بلقيس بتعبد الشمس هي وقومها وقدر يحدد القصر بتاعها إن ليه 360 شباك كل يوم الشمس بتشرق من واحد فحدده وحدد العرش بتاعها أيضا وبيشوف المية في بطن الأرض فالهدهد عنده بصيره ولذلك هو رمز الاستخبارات الهدهد اللي بيجيب الأخبار وعينه نافذة بتجيب من على بعد الغراب أنا بجيب لكم الحيوانات والطيور اللي جت في القرآن بصره رهيب الغراب بصره حاد جدا بس عنده قوة عضلية في إنه يمشي على رجله مسافة وإنه يحفر كذلك الثعبان له بصر ولكن من وجهة نظر الحرارة يعني النظر بتاعه عن طريق مجسات حرارية عن طريق إشارات معينة يلقيها على الإنسان اللي قدامه أو الحاجة اللي قدامه فيعرف من خلال الحرارة ده إيه بالظبط ده إنسان ولا ده تعبان زيه ولا ده إيه بالظبط ولا ده إيه القرود من على بعد تقدر تشوف يعني الإنسان اللي دايما شايف نفسه ما هوش أقوى ما في الكون لكن يكون أقوى ما في الكون والكون كله وزلاله إمتى إذا استخدم نعم الله في طاعة الله هنا أطع الحق سبحانه وتعالى يطيعك كل شيء احنا قلنا شروط الإبصار أربعة ضوء كافي وطول كافي يعني ما اقدرش ما اقدرش ابصر حاجه كده قدامي على طول مباشره هقول لك ايه خليها كده عشان اقدر اشوفها يبقى لازم اقل بعد اهو مثلا 25 سم زي ما العلماء قالوا وبرده ما يزيدش عن مثلا كيلو متر مثلا لان لو ابعد من كده فيها مشكله يبقى الضوء ضوء كافي ما يبقاش الاستوديو ده ضلمه وعايزني اشوف القلم دوت لا يبقى ضوء كافي وطول كافي لل object اللي انا هشوفه والطول الموجي يكون مناسب طب كويس وايه تاني يبقى طول كافي وضوء كافي والوقت الكافي ايه بقى الوقت ده بقى الجزء من الثانية أنت عايزني أشوف في لحظة شوف بقى سورة النمل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يبقى أنا عشان أبص على حاجة دي سرعة الضوء اللي هو 300 ألف كيلو متر في الثانية كويس 3 في 10 أسطورية متر كل ثانية حلو طيب أنا هشوف الحاجة دي إزاي إن الضوء بيسقط عليها وبعد كده ينزل على عينيا فأشوفها لكن هو اللي قال الذي عنده علم بالكتاب شاف عرش بلقيس وهو قاعد مع سليمان يبقى ده بقى تجاوز سرعة الضوء ما هو شاف عرش بلقيس على بعد التلا هو سليمان في فلسطين او في في في, في الشام وبلقيس في اليمن شوف كام كام كي كام 1000 1000 كيلو وان كان في تماثيل بتقول لا بلقيس كانت في قريه ثانيه قريبه منه شويه ماشي يعني انا قاعد في الجيزه اشوف دلوقتي واحد في الشرقيه اشوفه لا ما ينفعش اشوفه لان لا الضوء كافي ولا البعد كافي ولا يعني حاجه خياليه انك تشوف حاجه زي كده تركوا المجره عايزه تلسكوب لانها بعيده الذره عايزه ميكروسكوب ده اذا اخترعوه عشان يكبروا الذره دي صغيره قوي متناهيه في الصغر ودي متناهيه ولذلك لما موسى عليه السلام قال لربنا ربي ارني انظر اليك شوفوا الادب مش ارني الله جهره زي ما قال السبعين راجل لا ارني انظر اليك قال لن تراني خلاص الله لا يرى في الدنيا ابدا انت ما تستطيعش حتى تشوف النور اللي هو محاط بيه رايت نورا انا اراه نور حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى بصره من خلقه يبقى لما لما ضوء بس شديد يتسلط عليا انا مش هشوف ما بالك بضوء الملك عز وجل طيب معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي عليك يا دكتور ربنا يبارك فيك الله يكرمك يا فندم ام مين ربي- آه، أم خديجة ام خالد اهلا وسهلا أهلا بيك يا دكتور بقول لحضرتك بس إنك كنت قرأت إن البطاطس اللي هي بتتباع في الشارع دي لو هي فيها أخضر لا من فضلك اعلى صوتك شويه البطاطس البطاطس البطاطس اه حتة خضرة كده يبقى دي مسمومة فأنا دلوقتي برمي بطاطس كتير جدا مرقوبة حتى لو بقشر القشرة بلاقي تحتيها حتة صفرا ببقى خايفة من البطاطسية دي اه فهل فعلا ان المعلومه دي صح ان لما يكون البطاطسايه فيها خضار كده من بره دي تبقى واخده جرعه مبيد زياده عشان حتى لو كده نحذر الناس ان محدش يشتري البطاطس دي عشان بتتباع ارخص كمان في السوق حاضر حاضر في حاجه يا دكتور معلش ازاي اعرف ان ال- ان القطه دي آه، عندها مرض القطط و... وانا اصلا واحسن انواع قطط ايه وأ- وأ- وهي ضرر الحامل يعني ال- القطه لو الحامل اتعاملت معاها ده ضرر ليها اه حاضر حاضر طيب وان كان التخصص ال- الزراعي مش تخصصي لكن نقول إيه عموما البطاطس لما تكون يعني ده معلومات خارجيه يعني لما تكون طريه معناها ان الكربوهيدرات الداخليه تم تحللها وبالتالي حتى لما تيجي تستخدميها في الطبيخ سواء في التحمير او في ال- او في الطبيخ العادي بتلاقيها طريه جدا وبالتالي ممكن تكون فيها مشاكل فالافضل البطاطس تكون ناشفه زائد اللون ما يبقاش موجود عليها اللون الخضار ده مشكله لأن ده معناه يا اما يا اما الله اعلم عن فطريات او يكون في بعض الميكروبات يمكن في ميكروب اسمه السودوموناس عندنا في عالم الطب البيطري دايما هو المشهور باللون الاخضر ده سواء في اللحوم او انسجه الحيوانات وما شابه فننتقي لما نيجي ننتقي ننتقي الثمار الطيبه وبرده ما نستعجلش بعض الناس تستعجل على ثمار الفاكهه شوف ربنا قال ايه برضه بالقران انظروا اذا الى الى ينعه يعني هو في حد ذاته انك تبص لها البرتقاله وهي طيبه وصفرة افضل ما تستعجل وتاكلها خضرة طيب طيب بالنسبه لموضوع القطط كتير قوي تسال على القطط ال Toxoplasma gondii نوع من الطفيليات اللي بتصيب القطط طيب ممكن تتحصن منها ايوه ممكن تتحصن منها ونعرف ازاي نحلل بسهوله القطه دمها ونشوف ال Toxoplasma gondii موجوده ولا لا وهنعرف ليه اللي بيحتك بالقطه سواء بنت او ولد اه ده عند- عندها توكسوبلازما خلاص خلي بالك خدي علاجات توكسوبلازما لان ساعه الحمل هي بتعمل اجهاض يبقى بسهوله ممكن نعرفها ولو اتصابنا بسهوله ممكن نتعالج ما فيهاش اي مشاكل. طيب آه، انتهت الحلقه بتاعتنا ويمكن نكلم حضراتكم ان شاء الله المره الجايه عن حاجه تانية بقى غير البصر في الحيوانات كيف يتكلم الحيوان كلام الحيوان وهنشوف حضرتك بتقول الله وبتقول سبحان الله وهنشوف ان شاء الله مفاجآت انتظرونا باذن الله تعالى كل ثلاث اقول ما تسمعون واستغفر الله العلية العظيمة لي ولكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تأمل ترى الأرض والكائنات بإعجاب